أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس وبالتحديد في الإصحاح الأول من بشارة القديس مرقس الآيات من 35 ل 45 وهنشوف فيها إزاي شفى يسوع رجل مريض بمرض البرص الرهيب وبيوصف كاتب البشارة إزاي كان يسوع متعود إنه يقوم بدري علشان يصلي لأبوه السماوي في أي مكان هادي عشان يعلمنا إيه المصدر اللي نستمد منه قوتنا تعالوا سوا نسمع عالي وهو بيحكي قصته النهاردة كشاهد عيان
اسمي عالي كنت راجل متفائل بطبعي كنت شغال فلاح بزرع واحصد كنت بحب شغلي جدا الارض كانت غاليه عليا قوي كانت مراتي ليئه هديه من هدايا ربنا ليا كانت زيي بتحب الزراعه وبتحب الارض كانت دايما ايديها في ايديا ورغم انه كنا كملنا عشر سنين واحنا متجوزين لكن ربنا ما كانش رزقنا بولاد لكن بعد ما كنا خلاص فقدنا الامل رزقنا ربنا ببنت جميله سميناها لوئيس
ألف مبروك يا عالي البنت زي القمر طالعة لأمها يباركك الرب بالبنين والبنات شكرا يا حضره الحاخام ده انا كنت خلاص هفقد الامل ان يبقى عندي عيال لكن الحمد لله ربنا بعت لنا لؤيس حتى لو ما جبتش عيال تاني كفايه عليا لؤيس يعني بذمتك مش زعلان عشان ما جبتش واد يساعدك في شغلك لا صدقني مش زعلان ثم ربنا الحمد لله مديني صحة أقدر أزرع فيها أرضي لوحدي لكام سنة قدام لكن اداني البنت الجميلة دي علشان أخلي بالي منها وأدلعها ولما تكبر بإيديا أضفر ليها شعرها واداني اللي أنا محتاجه
ربنا يباركك ويديك القوة ويبارك لك فيها يلا يلا روح رحب بباقي ضيوفك وأنا جاي وراك
وفعلا ربنا أراد إن تبقى لؤيس هي بنتنا الوحيدة لكن كانت عندي كفاية كانت مالية عليا البيت كنت بفرح وأنا بشوفها قدامي وهي بتكبر وهي بتضحك وهي بتتعلم وهي بتلعب في المزارع جنبنا كنت أول ما أقعد أرتاح ألاقيها تجري وتترمي في حضني وتجيب لي المية في عز الحر كنت أنا وليئة ولؤيس مع بعض على طول قليل قوي لما كنت تلاقي حد فينا ماشي من غير الباقيين فعلا كنا عايشين أحلى عيشه
طب خد حتة اللحمة دي علشان خاطري كفاية يا ليا أنا مش قادر كده الأكل هيكبس على معدتي ومش هعرف أنام بالهنا والشفا يا اخويا تسلم إيديكي حتة أكلة إنما إيه على فكرة أنا عندي ليكي مفاجأة امبارح كنت بتكلم مع حيرام وقال لي إنه رايح أورشليم هو ومراته الأسبوع اللي جاي وفكرت يعني انك بقالك سنتين ما زرتيش ابوك وامك فقلت له انك ممكن تسافري معاهم بجد بس يعني انا مش عاوزة اسيبك لوحدك خصوصا ان شغل الارض كتير عليك شغل ايه هو انا بعمل حاجه دلوقتي التعب كله لسه جاي لما نبتدي الحصاد انت احسن تلحقي اليومين دول قبل ما يجي وقت الحصاد وفرصة إن حرام مسافر علشان أبقى مطمن عليكم ربنا يخليك لينا يا عالي انا نفسي ما سيبكش ولا لحظه لكن بصراحه بابا وماما وحشوني قوي دول هيفرحوا خالص لما يشوفوا لوئيس بعد ما كبرت
وما كملش يوم بعد ما سافروا إلا وحسيت بالندم إني سبتهم وفي يوم من الأيام وأنا بحفر أنايا في الأرض لقيت إيديا مليانة دم بصيت لقيت فيه صبعين من صوابعي عمالين ينزفوا لكن الغريبة إني مش حاسس بأي ألم بصيت في إيديا كويس لقيت جلد ايديا ابتدى يتاكل الجلد بقى خشن قوي ومش متساوي وابيض بطريقه غريبه المشكله انه ما كانش فيه اي اصابه في ايديا كنت متعود انه يبقى فيه شويه اصابات من شغلي خبطت بحته خشب على باقي ايديا لقيتني حاسس بباقي الصوابع لكن الصبعين اللي فيهم نزيف مش حاسس بيهم خالص رجعت للبيت وانا مرعوب اول ما دخلت البيت جريت ادور على المرايه الصغيره اللي كانت ليئه شايلاها في اوضه النوم كنت خايف ابص لنفسي بس كنت عاوز اعرف الحقيقه بصيت في المرايه وقعدت ادور في وشي في مناخيري وداني رقبتي على اي علامه وفعلا لقيتها لقيت علامه صغيره قد بصمه صوبع بنتي الصغيره في ودن الشمال قلعت اللي في رجليا بسرعه ودخلت غسلت رجليا وكان على ثلاث صوابع من رجليا العلامات اللي اكدت اللي جوايا واللي ما كنتش عاوز اصدقه انا أنا أنا جالي البرص فاتوا تلات أيام وأنا مش عارف أعمل إيه وفي يوم وأنا في المزرعة شغال بحاول ألهي نفسي عن المصيبة اللي أنا فيها سمعت صوت بنتي بتنادي لقيتها جاية وسط المزرعة وبتصرخ فرحانة جريت عليها وبدون أي تفكير خدتها في حضني
بابا بابا احنا جينا وحشتني لوئيس حبيبتي وحشتيني قوي وحشتيني ايه المفاجأة دي ايه المفاجأة دي ما قدرتش اتاخر قعدت ازن على ودان حرام لحد ما خليته يرجع قبل ميعاده اصلك وحشتنا قوي
انتوا اللي وحشتوني اكتر بس مش قادر اقول لكم قد ايه البيت والمزرعة وكل الدنيا ما كانش ليها طعم من غيركم شكلك تعبت خالص ما انا قلتلك ما كناش مشينا وسيبناك لا لا لا لا أنا أنا, أنا زي الفل المهم إنكم تكونوا انبسطتوا في بيت لحم
البت اول ما حطيتها على السرير راحت في سابع نومه دي لعبت هناك لعب لكن يا علي انت في حاجه مضايقاك في حاجه حصلت واحنا مسافرين الله انت رابط ايدك ليه انت اتعورت
لا لا لا أ- أ- أ- أنا أنا ما تعورتش أ- أ- أنا عاوز أوريكي حاجة بس أرجوكي ما تلمسنيش لما أفك الرباط
يا الهي ايه اللي حصل لصوابعك ازاي ما اتعورتش امال صوابعك راحت فين
أنا مش عارف بالظبط بصي كده لودن الشمال لكن من غير ما تلمسيها قولي لي شايفة إيه؟
يظهر ان طرف ودانك فيه حاجه ده شكله ابتدى يتاكل ولونه رمادي عالي ده يبقى يبقى البرص متهيألي هيكون كده يا إلهي مش معقول إزاي ده يحصل طب طب هنعمل إيه
أنا بكرة هروح للمجمع وأوري نفسي للحخام وأطلب منه إنه يكشف عليا ينفع أجي معاك لا خليكي انت مع لويس مش عاوز البنت تحس بحاجه صباح الخير جناب الحخام صباح الخير يا عالي خير ايه اللي خلاك تسيب مزرعتك وتيجي للمجمع في نص الاسبوع آه، انا آه، آه، انا عاوزك تكشف عليا اكشف عليك قصدك ايه انت قصدك ايوه ارجوك اكشف على صوابعي دي ووداني وصوابع رجليا يا ترى انت شفت المرض ده قبل كده ممكن يبقى ايه
انا اسف انا شفته قبل كده يا ابني انا مش عارف اقول لك ايه انا اسف اني اقول لك ان اللي عندك ده هو البرص برص آه أنا كنت شاكك في كده بس كنت بكذب نفسي طب أعمل إيه؟ إيه الحل؟
مفيش حل انا عارف ان الموضوع صعب لكن مفيش حل تاني انت لازم تسيب البلد وتمشي من النهارده لازم تلبس جرس حوالين رقبتك ولما اي حد يقرب منك ترن الجرس وتصرخ نجس نجس ومش مسموح لك انك تمشي في شوارع البلد ولا حتى تدخل المجمع ولا حتى تقعد في بيتك أمشي أسيب بيتي طب أروح فين؟ وأنا هعمل إيه؟ ومين هيخلي باله من عيالي؟ أيوة بس أنا أنا إزاي هشتغل؟ هجيب لقمتي منين؟ وأنا عايش بره البلد
أنا آسف يا عالي لكن أنت أي حاجة هتلمسها هتبقى نجسة مش هينفع إنك تشتغل لكن في ناس كرمة وبتوع ربنا في البلد بيطلعوا أكل للناس على باب معسكر البرص ما تقلقش قليل قوي ما مات حد من المرضى بالبرص من الجوع بيموت من البرص نفسه
يا ريت يا ريت الموت هيبقى لي راحة مراتي وبنتي هم كل حياتي من غيرهم هعيش ليه ولمين
أنا حاسس بيك يا عالي لكن ما فيش حاجة في إيدي أقدر أعملها لك لكن شوية كده ولما تقابل المرضى اللي زيك هتتشجع وهتلاقي أمل جديد للحياة أنت لازم تتحرك دلوقتي أنا عاوزك ترجع للمزرعة مش للبيت وتستنى هناك وأنا هروح أجيب مراتك وبنتك عشان تودعهم بس خليك فاكر إنك تودعهم من بعيد ما ينفعش تقرب ها
نفذت اللي طلبوا مني الحخام رجعت للمزرعة واستنيت بعدها بحوالي ساعة جه الحخام ومعاه مراتي وبنتي حبيبتي محدش فينا كان بيتكلم لكن دموعنا كانت هي اللي بتتكلم و... وكانت ليا والحخام ماسكين لويس علشان ما تجريش عليا زي عادتها كان الحزن بيقطعني كنت حاسس اني هموت وانا واقف ولما لفوا عشان يمشوا هربت لوئيس من ايديهم وجريت عليا واترمت في حضني ما قدرتش امنعها لكن اترميت في حضنها وانا ببكي لحد ما جه الحخام وهو متردد ومن مسافه مد ايده وشد البنت وشالها ومشي وما بقتش سامع غير صوت صراخها اللي قعد يعذبني لسنين بابا بابا ما تمشيش بابا ما تمشيش وتسيبني ما تمشيش يا بابا ما كانش من الصعب بعد كده اني الاقي معسكر البورس ولاول مره الاقي حد يرحب بيا ويفهم اللي انا فيه لان كلهم زي من المنبوذين والمطرودين كنا زي بعض في حاجه واحده بتجمعنا وان تفكيرنا كله في منطقه ما بين الياس والاستسلام للامر الواقع كانت حالتي بتتدهور بسرعه في ايام كانت كل صوابع ايديا اليمين ابتدت تتاكل والاصعب ان رجليا ابتدت تتعبني وخلتني مش عارف امشي بسهوله كان نوع البرص اللي عندي من اسرع واخطر الانواع وانتشر في جسمي بسرعه شديده وساب اثار فظيعه في جسمي كان معظم جسمي مليان بالقشور البيضه والدمامل المفتوحه المعروفه مع المرض ده ولمده ست سنين كانت حياتي مليانه بالياس والعذاب اللي ما بينتهيش وفي يوم من الايام انتشر في المعسكر اخبار عن راجل بيعمل معجزات وبيشفي المرضى
شفتوا يسوع ده بيعمل معجزات رهيبة انتوا ما شفتوش اللي انا شفته ايه خير ايه الهيصه اللي الناس عاملاها دي هو انا ما قلتلكش اصل النهارده لما رحت علشان اخد الاكل من عند باب المعسكر لقيت اخويا واقف هناك وقال لي عن واحد اسمه يسوع بيتمشى وسط الناس يعمل خير ويشفي المرضى اخوك هو اللي قال لك كده هو شاف حاجه بعينيه ايوه هو قال لي انه قعد ماشي وراه اكتر من اسبوع وده كمان م- ما شافش المرضى بس ده, ده قوم واحد ابن ارمله من الموت طب ما قالكش ممكن نلاقيه فين للأسف لأ لكنه قال لي إنه دايما بتلاقي حواليه ناس كتير ومتهيألي إنه هيبقى صعب قوي إن واحد مننا عنده برص يقرب منه علشان يشفيه لكنه وعدني إنه هيحاول يلاقي أي طريقة يوصلنا بيها ليه
ما كنتش من الناس اللي بتحب تتكل على غيرها كنت دايما بفتخر بقوتي الشخصية كان دايما أبويا يقول عني إن عنيد بعد ما سمعت الكلام ده بيومين اتسحبت في الليل من معسكر البورس عشان أنزل أدور على يسوع ما كنتش عارف أنا رايح فين كان كل اللي كنت أعرفه إني لازم ألاقيه لازم أقابله وبعد أربع أيام من اللف اترميت على الأرض في حتة قريبة من البلد كنت تعبان وجعان وكنت بتمنى الموت علشان أخلص من اللي أنا فيه لكن قبل الفجر بحوالي ساعة لقيت واحد طالع لوحده على الجبل استغربت قوي ايه اللي يخلي واحد يطلع لوحده على الجبل في الوقت ده وبعدها بحوالي ساعة لقيت مجموعة من الناس ماشيين في نفس الاتجاه كان باين انهم بيدوروا على حد سمعتهم بيكلموا بعض واحد منهم بيقول لهم ان احنا لازم نلاقي يسوع علشان فيه ناس كتيرة مستنياه كان قلبي هيقف من الفرحة انا لازم الاقي الراجل ده رحت ناحية الطريق اللي طلعوا منه وشوية سمعت صوت ناس نازلة من على الجبل وفي وسطيهم الراجل اللي شفته طالع لوحده وكانوا بينادوه باسم يسوع نجس نجس نجس نجس يا يسوع أرجوك أرجوك لو أنت عاوز وأمرت تقدر تطهرني وانا عاوزك تطهر قوم يلا وقف على رجليك هات ايدك انا هساعدك أشكرك أ- أشكرك يا يسوع أشكرك انت اسمك ايه اسمي عالي عالي ما تكلمش حد الاول تروح للكاهن تخليه يكشف عليك وتقدم عن تطهيرك اللي امر بيه موسى
لما قربت من يسوع واللي كانوا معاه كل الناس اللي حوالين يسوع هربوا لكن يسوع نفسه هو اللي قرب مني كنت راكع على رجلي بتوسل له إنه يشفيني ولما نطق بكلامه اللي اداني الشفا مد إيديه ليا ومسك إيديا الاتنين علشان يساعدني إن أقف على رجلي ابتديت ابتديت أحس بتنميل خفيف في صوابع رجلي وابتدى يملى جسمي كله كأني بنزل بهدوء لحمام مية دافية في ثواني لقيتني بقوم وبحرك كتفي وبعدين دراعي وإيديا كلها ابتدت تتحرك ها المعجزة حصلت ولقيت نفسي واقف على رجلي وكان لسه ماسك إيديا والأول مرة أحس بإيديا وهي بين إيديه إيديا بقت سليمة ما بقتش متاكلة زي الأول ومسك يسوع إيدي اليمين وطبطب عليها بإيديه الاتنين بصيت لعينيه كان كلها حنان وحب بعدين رفع ايديا وحط وشي بين ايديه الاتنين حسيت ان وشي ابتدى يرجع له الاحساس من تاني ايوه حسيت بايديه حسيت بلمسته لاول مره حد يلمسني من سنين شعرت ان كل لمسه من ايديه بتديني شفاء مش بس بتشفي جسمي لكنها كانت كمان بتشفي روحي ومشاعري اللي نشفت من بعد الناس ورفضهم ليا حسيت اني باخد حياة جديدة وابتدى كمان الناس اللي حواليه يقربوا مني لدرجة ان واحد منهم اداني عبايته من سنين وانا ما بقدرش امشي ولا حتى اقف من غير عكاز لكن يومها الموضوع كان مختلف كنت بجري لا لا لا مش بجري انا انا كنت بطير كنت حاسس بالهوا وهو بيخبط في وشي وشعري عمال يهفف على وشي كنت حاسس بالعباية الجديدة وهي بتطير مني في الهوا كنت بجري بكل قوتي ناحية بلدنا عشان أوري نفسي للكاهن زي ما يسوع أمرني لكن حاجة واحدة بس ما قدرتش أسمع فيها كلامه ما قدرتش أسكت أول ما دخلت البلد كنت عمال أصرخ بأعلى صوتي يا ناس يا ناس يا هو هو يسوع الناصري اللي شفاني يا ناس يسوع الناصري لمسني وشفاني اتلمت الناس حواليا منهم اللي جري وخافوا مني فاكريني لسه أبرص ومنهم اللي جه ورايا للمجمع أول ما دخلت المجمع كان الحخام اللي أعلن إني مريض بالبرص من كام سنة كان كبر في السن لكنه كشف عليا أكتر من مرة وما كانش مصدق إنه أنا حضرة الحخام يا جناب الحخام انت فين؟ انت فين يا حضرة الحاخام ايه الدوشة دي مين اللي عامل الزيطة دي انت انت عالي اه مش انت عالي ايوه يا حضرة الحاخام انا عالي انا اللي انت قصدك عليه شفت انا خفيت انا بقيت طاهر ارجوك اكشف عليا بسرعة انا عاوز ارجع لبنتي ومراتي بسرعة ارجوك خلينا اشوف ايدك كده غريبة ايدك ناعمة وطاهرة كأنها ايد طفل لسه مولود فاكر الايدين دي كانت كلها متاكله كانت كلها متاكله يا حضره الحخام ايوه بس ازاي ده حصل يسوع الناصري لمسني وطهرني يسوع بكلمه منه شال كل نجاستي ارجوك اكشف عليا بسرعه عاوز ارجع لبيتي ارجوك اهو ماله ارجع لبيتك زمان ليه او لويس مستنيينك المرة دي ما تخافش قرب وما تسلمش من بعيد
ما تتخيلوش فرحتي قد ايه وفرحة مراتي وبنتي لما رجعت لهم للبيت في الأول كنت رايح وخايف إن يكون في حد تاني أخد مكاني في قلب ليئة مراتي كنت مرعوب كنت عارف قد إيه هي جميلة وألف واحد يتمناها وأنا ما كنتش أنفع أبقى زوج ليها تاني وأنا في مرضي كان حكم البرص زي حكم الموت لكن كلامها كان لسه في وداني وفعلا كان كلامها ليا صادق ومن قلبها إخلاصها ما شفت زيه لقيتها قاعدة مستنياني ومحافظة على نفسها وعلى بيتنا وحتى على المزرعة لوئيس بنتنا كانت كبرت وبقت عروسة جميلة قالت لي إنها هي وأمها ما بطلوش صلاة عشاني وما فقدوش الأمل إني أرجع تاني للبيت ورجعنا تاني عيلة سعيدة بفضل محبة يسوع لواحد أبرص يائس مكروه من كل الناس وفي عيون كل الناس كانوا شايفينه نجس
يمكن تقول أنا عمري ما عيت بالبرص ويمكن كمان ما شفتش أي مريض بالبرص قبل كده لكن ممكن تكون حسيت بالوحدة واليأس اللي شعر بيهم عالي لأن حكم البرص هو حكم الموت وحكم الخطية هو حكم الموت وزي ما فصل البرص بين عالي وأهله وكل الناس فصلت الخطية بينا وبين ربنا وبقينا بعاد حاسين بالعجز واليأس والنجاسة وكل يوم بياكل مرض الخطية فينا وفي أرواحنا ومشاعرنا وكمان في جسمنا لكن فين الحل؟ الرب يسوع المسيح قدم الحل وفتح الطريق تاني طريق العودة للحياة بكلمة منه يقدر يشفي مرض الخطية يمحي النجاسة يرجعك لأهلك مرفوع الراس والأهم إنه يرجع علاقتك الحقيقية مع الله بس لو طلبت منه وقبلته مخلص شخص ليك اعترف إنك خاطئ اقبل وصدق في حب ربنا ليك وإنه بعت ابنه علشان يموت بدالك ويشيل عنك خطاياك ابعد عن الخطية وكل حاجة بتفكرك بيها وحط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحلقة اللي جاية هنسمع عن الشقيقان اللي قابلوا يسوع المسيح انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان